الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم وكل عام وانتم بخير وكل سنة وانتم طيبين يا جماعة وربنا يتقبل رمضان ويتقبل الخطوات ويجعلها في ميزان الحسنات إن شاء الله ها يا جماعة مستعدين لرمضان مستعدين لسنة جديدة من البذل والعطاء والقرب من الله والعبادة جاهزين يا جماعة جاهزين ومستعدين يا ترى النية كبيرة في قلوبكم وأذهانكم و... وواخدين عزمات وواخدين نوايا ولا ولا يعني لسه النوايا مش مش قوية ومش واضحة في قلوبكم يا ترى ايه احلى رمضان مر بيك في حياتك من ساعة ما اتولدت الى الان يا ترى السنة اللي فاتت يا ترى السنة اللي قبليها يا ترى جاهز السنة دي وواخد نية كده وعازم وكلك طاقة و... احنا حلقتنا النهاردة هنبتديها متقسمة لجزئين الجزء الاولاني بنتكلم فيه عن رمضان وهنعمل ايه في رمضان وثواب رمضان ونحاول ربنا يفتح علينا نعلي الهمم قوي قوي قوي والنص الثاني من الحلقة هنكمل بقى او نبدأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونقول مقدمة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نبدأ الاول برمضان والنية زي ما بقول لكم ان احنا ها واخدين نية جامدة وجاهزين تعالوا بقى نعلي النوايا قوي و... ونسخن ونتفق واظن هنحتاج ورقه وقلم عشان نتفق على شوية حاجات نكتبها ونقول بقى يلا ننفذ الحاجات دي فخليني اول ما ابدا معاك وابتدي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوله في اخر ليلة من شعبان واول يوم من رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اللي بيرويه بيحكي سيدنا سلمان الفارسي بيقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر ليلة من شعبان اسمع كده وكأن الكلام موجه ليك يعني واسمعه بقلبك واسمعه كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله لك انت ايها الناس أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه إلى الله بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة في من سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواساة وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن من, من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق لرقبته من النار وكان له مثل أجر الصائم اللي فطره من غير, من غير أن ينقص من أجره شيء وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار آه سمع الكلام متخيل احنا داخلين على ايه متخيل احنا ابتدينا ايه يا جماعة متخيلين البداية عاملة ازاي وبنتكلم عن ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي انا بذكركم بيه النهاردة وكأنكم يعني سامعينه اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة النهاردة يا جماعة اتفتحت ابواب الجنة امبارح بالليل امبارح بالليل اتفتحت ابواب الجنة سامعين صوتها سامعين صوت البيبان وهي بتتفتح شمين ريحة الجنة وهي هل علينا فتحت أبواب الجنة يلا يا باغي الخير أقبل وغلقت أبواب النار مش عايزين حد للنار السنة دي ها مين يترك ومين يقبل على الله تبارك وتعالى رمضان يا جماعة كل سنة طيبين شدوا الهمة يا جماعة وجمادوا كده ونوا وعزمات كبيرة وهنعيش مع بعض 30 يوم يوم بعد يوم عمالين نقرب ونقرب ونقرب من الله تبارك وتعالى بتأثر جدا لكلمة بيقولها ابن عباس بيقول إذا جاء رمضان بيقول إن الجنة لتتزين من السنة إلى السنة لشهر رمضان قال يعني الجنة ناقصة أن تتزين تتزين من السنة إلى السنة لشهر رمضان فإذا جاء رمضان قالت الجنة اللهم اجعل لي في هذا الشهر من عبادتك سكانا أنا عايزة فلان وفلان وفلان يكونوا سكاني السنة دي خلونا ندخل كده يا جماعة ونقول طب ثواب رمضان إيه ونعيش كده ست حاجات ست حاجات جمعناها من أحاديث ومن آيات ست حاجات ثواب رمضان والحقيقة كل ما تسمع واحدة تقول لا كفاية كده يقوم تلاقي أحاديث أخرى بتقول لك لا وكمان دي تقول كفاية كده وكمان دي وكمان دي وأنا أظن أن أنت بعد ما هتسمع الستة هتقول أنا مشتاق بقى أنا عايز أنا عايز أبذل أنا عايز أعطي ست حاجات ثواب رمضان واحد مغفرة الذنوب تخيل يتمسح اللي فات يتمسح اللي فات اللي فات يتمسح بذنوبي كلها بذنوبك كلها ده انا عملت مصايب اللي فات يتمسح ده انا عندي جبت منين حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيرويه البخاري من صام رمضان ايمانا واحتسابا ايمانا يعني مش مسألة عادة مش ما هي الدنيا كلها صايمة ما اصلا لازم اصوم ده البيت كله صايم ده هبقى مختلف عن الناس عادة لا ايمانا عايز ارضيك يا رب واحتسابا عايز اخد الثواب وعايز طمعان في رضا ربنا وطمعان في ثوابه دول الشرط من صام رمضان ال 30 يوم كل يوم كل يوم ايمانا واحتسابا يحصل ايه يا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه م- انت م- متخيل بنقول ايه كل اللي فات يتمسح طب قول ده انا عندي ذنب مكشوف منه كل اللي فات يتمسح ده انا عندي مصيبه انا عندي كبائر من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يبقى اول حاجه اول ثواب في رمضان صفحه جديده يلا نبدا صفحه جديده كل اللي فات اتمسح احنا اولاد النهارده يلا صفحتك بيضه مبروك اصل انت صمت رمضان ايمانا واحتسابا فيجي واحد يقول بس اجيب ال 30 يوم ايمانا واحتسابا ما هو ممكن يفوت مني يوم يوم كده اصومه كده وانا مش مركز خالص يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك طب فرصه ثانيه ايه هي يعني اذا كان 30 يوم ايمانا واحتسابا كتيره طب هنديك فرصه ثانيه للمغفره ايه هي من قام رمضان نفس الحديث بس شيل صامة وحط قامة أصل القيام مدته أقل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تجيب 30 تراويح إيمانا واحتسابا مركز جدا محتسب الأجر عايز ترضي ربنا واقف التراويح مش لأن لازم هروح أصلي التراويح لأ علشان من صام رم... من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ها تجيبها؟ تقول لي بس ممكن تفوتني ليلة ولا ليلتين قيام نمت ولا ما صليتش قيام و- يقوم يديك فرصة ثالثة عل- برضه للمغفرة الذنوب من قام ليلة القدر العشرة الأواخر إيمانا واحتسابا هو هو نفس الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه ثلاث أحاديث من صام من قام من قام ليلة القدر بين قوسين إيمانا واحتسابا يحصل إيه مبروك غفر له ما تقدم من ذنبه أدي واحد يا جماعة في حد آه، صح صح ما تكتبوا الست حاجات ثواب رمضان واحد ها غفر له ما تقدم من ذنبه اتنين ايه اللي تاخده لو صمت رمضان تاني حاجة وهي جميلة جدا العتق من النار اصل انت ممكن يتغفر لك كل اللي فات لكن تيجي السنة الجاية تعمل مشكلة وتموت عليها وما تجيش رمضان اللي بعده فايه فهو يديك لا ده انت ممكن تاخد حاجة اكبر من كده ايه هي العتق من النار معقولة فيقول لك ولله عتقاء من النار في رمضان حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كل ليلة يا جماعة كل ليلة تكتب الملائكة أسماء من أعتقوا من النار يا ترى أنا وأنت كتبنا النهاردة يا ترى حد كتب امبارح بالليل ولا كلنا كنا فرحانين هما مين دول اللي بيكتبوا ينظر الله إلى قلوب عباده فيختار الأنقياء الأتقياء اللي حريصين يرضوه مش شرط العلماء ممكن تكون بنت عندها 17 سنة وتكون أول واحدة أعتقت وعلمها قليل قوي ممكن يكون راجل عنده ذنوب كتير قوي وجي قال كفاية بقى رمضان السنة دي هكون واحد تاني فيعتق من النار يا ترى مين أعتق النهاردة يا ترى مين بيسمعنا دلوقتي وبيعتق في هذه اللحظة الله أعلم الله يكتب عتقاءه يكتب عتقاءه وهو ينظر إلى قلوب عباده مين يستحق العتق مين يقول أنا يا رب مين يرفع راسه كده وكأنه عارف ال- الجنود اللي أمام القائد يقول له أنا أنا أنا يا رب اعتقني اعتقني هذا العام تاني شيء يا جماعة العتق من النهاردة عايزين نعتق السنة دي خلي بالك يغفر لك كل ذنوبك ده للماضي والعتق انت ضمنت انك مش داخل نار انت ضمنت ان مفيش حاجة اسمها نار ليه اصل هو الكريم لو اعتقك استحالة يأسرك تاني لو كتبك عتقاء من النار السنة دي مبروك على حضرتك ليه يا جماعة اذا كان العربي الاصيل لو عنده عبد وقال له اذهب انت حر هل ممكن يرجع في كلامه ثاني يوم ويقول له انا رجعت في كلامي فما بالكم برب العالمين اكرم الاكرمين لو كتبك السنة دي فلانة الفلانية اعتقت من النار مبروك حضرتك خلاص ليه لانه مش هيرجع لانه كريم لانه اعتقد خلاص كتبك من عتقائه من النار ارجاء بريا اتفكت من جهنم كانت مقصوره ومتركبه فيها سلسله اتفكت في الليله الفلانيه شفتوا ثواب رمضان يبقى نفر لك كل اللي فات ادي واحد اتنين طب ما تيجي نعتقك من النار معقوله يعتقني من النار تخيل بقى كل ليله الاف بتكتب ناس من المغرب وناس من السعوديه وناس من مصر وناس عايشه في امريكا وناس... عتقاء عتقاء عتقاء عتقاء من النار يا سلام يستاهل الامر ده ها صحيت اكتب بقى يبقى ثواب رمضان واحد مغفرة الذنوب اتنين العتق من النار لله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة هتقولي طب ما انا هاجي بعد رمضان اعمل ذنوب اقول لك طبعا هتعمل ذنوب طب فين العتق بقى ما هو من عتقه ليك بعد رمضان ان خيرك يغلب شرك وان طاعت هتعصي برضه بس طاعتك تغلب معصيتك لانك عتقت خلاص فهتغلط بس الخير غالب وما كانش كده قبل العتق لا اله الا الله شايف كرم شفت شفت رمضان شو انتوا انتوا يا جماعه انتوا مدركين احنا داخلين على ايه انتوا حاسين احنا بنتكلم في ايه لا صحصحوا كده احنا بنتكلم في حاجه كبيره قوي قوي قوي قوي طيب ثالث حاجه ممكن ناخدها في رمضان بعد العتق من النار هو غفر لك ان شاء الله اعتقك ان شاء الله بس مش معنى كده ان مرتبتك في الجنه عاليه يقوم يديك ثالث حاجه كنوز من الحسنات علشان تعلى المرتبة ما هو العتق والمغفرة حاجة لكن خد ثالث حاجة بقى كنوز الحسنات ايه هي من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة ومن أدى فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة اضرب في كام اضرب في سبعين يعني يعني صلاة الظهر صلاة الظهر بكام بحسنة والحسنة بعشرة أمثالها يبقى صلاة الظهر بعشرة ماشي بقى حسبة شو يعني حسبة تجارية كده يعني صلاة الظهر بعشرة طب لو هتصليها بجماعة 27 يبقى بنتكلم في كام 270 حسنة طب تيجي في رمضان اضرب في 70 فيطلع طب في خمس صلوات يطلع اليوم بكام 10 حسنات في 70 لو هتصلي جماعة 27 في خمس صلوات في اليوم عارف يطلع كام 94 و500 ألف حسنة ده خمس صلوات اللي بتصليهم حضرتك كل يوم في اليوم العادي يعني حوالي 100 ألف يعني صلاة الحرم المكي يعني يعني يعني ايه يعني اليوم كأنك رحت الحرم المكي خدت 100 ألف حسنة تخيل الثواب العظيم 100 ألف حسنة كل يوم في 30 3 مليون حسنة بس صلاة بس طب القرآن الحرف في القرآن بحسنة والحسنة بعشر أمثالها والنبي يقول لك لا أقول الألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف يبقى عندك ألف لام ميم 30 حسنة بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف في 10 دي 190 حسنة اضرب في 70 طب لو هختم القرآن الجزء فيه كم حرف الجزء تقريبا حوالي 7000 حرف في 10 بسبعين ألف في سبعين أربعة مليون وتسعمائة ألف حسنة في ثلاثة أربع ساعة في ثلاثين يوم يبقى كام عد بقى عد وافرح ويعني واستعد و... انت متخيل كنوز الحسنات قد ايه وكازيون حسنات حد عايز ياخد حسنات خد ببلاش حسنات حسنات حسنات فيا جماعة كل واحد يقول طب احط دي واحط دي ويتخيل الكنوز ويتخيل العدد ويتخيل العدد طب ده ثواب ايه ده ثواب الصلاة والقرآن والصدقة طب ثواب الصيام نفسه ايه لا ده ما حدش يعرفه بقى ده فوق كنوز الحسنات يعني ايه ده ده ثواب دي جايزة يوم القيامة حديث النبي صلى الله حديث القدسي كل عمل ابن ادم له لا يعني ايه يعني معروف عدد حسناته كام الا الصيام فانه لي وأنا أجزي به لا إله إلا الله يعني إيه؟ يعني انتظروا المفاجأة يوم القيامة انتظروا مفاجأة الصيام في الجنة يكفي انك تعرف ان خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك يبقى يبقى الثواب شكله حجمه قد ايه قلنا كم حاجه لغايه دلوقتي ثواب رمضان ها آه الناس بتكتب والستات والناس مركزه وواخده حسناتها واحد مغفره الذنوب اثنين العتق من النار ثلاثه كنوز الحسنات اربعه لا حاجة كمان لسه بقى هو ربنا بيعمل معانا كده ليه يا جماعة كريم عايز يدخلنا الجنة عايز يغفر لنا عايز يرحمنا عايز يشجعنا عايز طاقة تطلع فاوعوا يا جماعة ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لما ربنا يبعت لك فرصة حط نفسك وقول له أنا أنا أنا جاي أهو أنا جاي على الفرصة أهو طيب إيه الرابعة ناخد إيه إيه ثواب رمضان كمان آه محتاجينها قوي الرابعة دي يعني استجابة الدعاء وللصائم عند فطره حديث النبي صلى الله عليه وسلم وللصائم عند فطره دعوة ايه لا ترد شوفوا شو يعني شوفوا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لللفظة لا ترد لا ترد يا جماعة ولذلك لما تنظر في سورة البقرة تلاقي آيات الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أياما معدود آيات الصيام آيات الصيام إيه آخر آية في آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إشمعنى دي جت في آخر آية الصيام لأن الدعاء له علاقة شديدة برمضان مبروك هيستجاب دعائك فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ويقوم ربنا خاتمها فليستجيبوا لي صوموا بجد بقى صوموا بجد ده أنا هستجيب لكم دعائكم نصيحة بقولها يا جماعة للناس كل سنة وبأكدها عليكم السنة دي حط لنفسك ثلاث أربع دعوات بس وركز عليهم الشهر كله أكثر حاجات أنت عايزها وطول الشهر الحاح خمس دعوات بلاش أربعة يعني يعني, يعني حاجة محددة ستة يا سيدي مفيش مشكلة بس المهم إنك بتصحى وتنام عليهم وكل سجدة وكل ساعة فطار وكل قيام ليل وكل تهجد وكل صلاة تراويح وكل دعوة وكل هم دول بيقول لك كانوا الصحابة يعدون لرمضان دعوات محددة يلحون عليها الشهر كله يقولون فوالله ينقضي رمضان ولا يأتي رمضان القادم إلا وأجاب الله لنا ما دعوناه به والله وأنا عن تجربة شخصية مر بي هذا الأمر كتير كتير في دعوات رمضان وكأن الواحد شايف كده كلمة سيدنا زكريا ولم أكن بدعائك ربي شقي أنا عمري ما دعيتك وما استجبتليش ده شهر استجابة الدعاء يا جماعة تخيلوا لو كلنا رفعنا ايدينا ندعو بالعتق من النار كلنا في نفس واحد يا رب اعتقنا تخيل لو كلنا في نفس واحد يا رب قوم الأمة دي خلي نهضة بلادنا على ايدينا يا رب تخيل يحصل ايه يجي رمضان اللي جاي والأمة اتنقلت اه وندعيها كده يا رب اجعل نهضة بلادنا على ايديا ندعيها بفم المليان كده وبحماسة وبعزة وبثقة انا انا اعرف امرأة اتصلت بيا امبارح قالت لي انا ابني مريض قوي ارجوك وصي كل الناس يدعوا لابني اصل رمضان يخلص الموضوع شوفوا ثقة الست مرض شديد مرض قد لا يرجى شفاؤه وهي الست بتقول لي هو الموضوع رمضان ان الناس تدعي لو الناس دعت لي في رمضان انا متأكدة مش هتيجي السنة الجاية الا والموضوع خالص ثواب رمضان ها يا جماعة انا شايف الناس اللي معايا في الاستوديو هم بدأت الدماغ تترفع ويصحصحوا كده وي... مغفرة ذنوب عتق من النار كنوز حسنات مضروبة في سبعين إجابة دعاء خمسة أي خمسة دي باللي فات كله ليلة القدر ليلة خير من ألف شهر ألف شهر يعني كم سنة 84 سنة يعني قد إيه يعني متوسط عمر حضرتك يعني إيه تقصد إيه يعني حضرتك لو جبت الليلة دي اللي في العشرة الأواخر كأنك بتعبد ربنا بقالك 84 سنة متصلة يعني الركعتين في الليلة دي كأنك واقف بتصلي بقالك 84 سنة متصل تخيل كفة الحسنات هيحصل فيها ايه يعني الدمعة في الليلة دي كأن بحر من الدموع من خشية الله اتحط في كفة حسناتك 84 سنة يعملوا بحر يعني بوس ايد ام في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بر بأمك يعني الصدقة في الليلة دي كأنك بقالك 84 سنة متصدق ايه ده ليلة يعني كأني متخيل كفة حسناتك وسيئاتك قبل رمضان كانت عاملة كده فجت ليلة القدر فأدركتها فربنا من عليك ولحقت الليلة دي ففجأة كفة الحسنات حصل فيها كده ونزلت ونزلت ونزلت كأن جبل اتحط في كفة الحسنات بليلة ليه يا رب بتعمل معانا كده كريم سبحانه وتعالى دخلك الجنة عايز يرحمك عايز يغفر لك لا إله إلا الله شايف ليلة القدر عاملة إزاي ها شفتوا يبقى يبقى خامس حاجة ليلة القدر خير من ألف شهر سادس حاجة والأخيرة يا ودي بكل اللي فات بقى يفرح الله بعباده الصائمين يباهي بهم الملائكة يا سيبك بقى من كنوز الحسنات وسيبك من من ال... مش عايز اقول سيبك ما اقدرش اقول سيبك من المغفرة سيبك من كل اللي فات وانظر الى المعنى دون يفرح الله بعباده الصائمين ويباهي بهم الملائكة يقول انظروا يا ملائكتي إلى عبدي شايفين فلان باسمه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لعبدي تخيلي حضرتك لما اسمك ينادى من أول يوم في السماء أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لفلانة يا أشهدكم يا ملائكتي الشاب اللي عنده 20 سنة ده غفرت له غفرت له ايه رأيك يا جماعة ده رمضان وده ثواب رمضان هو ده رمضان ما هي دي القصة يا جماعة القصة ان دي فرصة عمرك فرصة عمري وعمرك فرصة عمر حضرتك يا جماعة خليني اقول لكم بصراحة احنا ما نعرفش ربنا هيدينا كام رمضان نبقى سالمين فيه وكويسين وفاضيين والله يمكن العمر يرسى على خمس ست رمضانات رمضان كنت مشغول ورمضان كنت عيان ورمضان كنت مسافر ورمضان و... يرسوا في عمرك على كده ما تقولش الايام جايه كتير والله قد يرسوا على خمس ست رمضانات فاذا كنت سامعني النهارده واذا كنت فاضي النهارده بالله عليك اقسمت عليك بالله اصحى السنه دي ما احناش عارفين العمر فيه كام رمضان طيب ده ثواب رمضان طيب ثواب رمضان دون لاي حد هيصوم لا ليه الناس اللي هتصوم صيام بطنها ما هو بعد ما قلنا ثواب رمضان نقول ان في نوعين من الصيام واحد بطنه صايمه يعني ايه بطنه صايمه يعني ما بياكلش وما بيشربش ده لكن ملوش دعوه برمضان اكتر من كده هل ده اللي هيجيب العتق انا اسف اقول لك مش ممكن ايمانا واحتسابا فين فليستجيبوا لي فين واحد ما هوش هنا خالص وصايم يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني من لم يدع طعامه وشرابه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه اللي هيكذب وهينم اللي هيغتاب يعني مش معناها بقى روح افطر بقى ما تتلككش يعني ما يعني ما, ما, ما تستعبطش لكن معناها ايه معناها انت وحش قوي معناها انت وحش قوي رب صائم حديث النبي حظه من صومه الجوع والعطش يا ما في ناس صايمه ما خدتش من صيامها غير انها جعانه صيام البطن ما انت عايز صيام ايه ايه اللي يجيب العتق ايه اللي يجيب المغفرة ايه اللي يجيب كنوز الحسنات ايه اللي يخليه ربنا يخليني ابلغ ليلة القدر ما هي دي مش بشطارتك ده توفيق من الله انك تجيب ليلة القدر ايه اللي يخليه ان مش صيام بطنك ما صيام ايه كل اعضائي صايمة عيني صايمة وودني صايمة وايدي صايمة ورجلي صايمة ولساني صايم واذا كانت البطن بتفطر الساعة 5 ساعة الفطار فصيام جسمي 30 يوم متصلة ده هو ده هو ده اصلا هدف الصيام فايدي صايمه مش ممكن هحط سجاره لان الصباعين دول هيبقوا فطره فبعد الفطار مش هقدر امسكك يا سجاره عشان ايدي صايمه ايدي صايمه ولا يمكن هاخد فلوس حرام او رشوه لاني ما عنديش استعداد ان ابقى صايم 30 يوم وفي الاخر ابقى فاطر وتبقى ايدي فطره انا مش بقول المعنى الشرعي يا جماعه عشان حد يقول ده انا خدت فلوس او شربت سجاره بعد الفطار يبقى انا فاطر واروح افطر مع الله يكرمك انا لا مفتي ولا بدخل في الفتوى انما انا بتكلم في حاجه ثانيه بتكلم مين عايز العتق مين عايز المغفره صوم بجد بقى اليوم كله 30 يوم صايم 30 عين صايمه يبقى مش هبص على منظر حرام هتفرج على التلفزيون ما هتشوف البرنامج ده ازاي خليك كويس يعني بس ايه بس مش بس مش هتفرج بس مش هتفرج على حاجه حرام لان عيني صايمه وودني صايمه فلو واحده صاحبتك كلمتك وهتختلي هتقول لها ارجوكي ارجوكي اصل ودني صايمه من فضلك ولو ولو حد ولو هتختب حد هتقول لا لا لا انا مش عايز افطر ده انا صايم بقالي 27 يوم مش معقوله لساني يفطر في اخر ورجلي صايمه مش هروح لمكان حرام يا رجلي انت صايمه 30 يوم ده اللي يجيب العتق يا جماعه ولو حد شتمني هقول له مش هقدر ارد عليك اصل انا صايم مش هقدر عشان كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان يوم صوم احدكم ايه بقى مش فلا ياكل فلا يرفض ولا يصخب ولا يفسق مش عايزين فسق ولا عايزين واحد صوته عالي ولا عايزين واحد بيجادل ولا واحد بيتخانق فان شتمه احد او قتله يعمل ايه فليقل مرتين اني صائم اني صائم والعلماء اليوم فيها كلام حلو قوي يقولها بصوت عالي ولا بشره قال لك ما هو قالها مرتين عشان واحدة في شره وواحدة يقولها لله فواحدة يفكر بيها نفسه وواحدة يقوم قايل له انا مش انا اسف مش هقدر اعمل لك حاجة اصل انا صايم تيجوا نصوم كده السنة دي بالله عليكم يا جماعة احنا بقى ايه احنا احنا ناس عايزين نخش جنة وعايزين نعتق السنة دي احنا مش مستحملين احنا في زمن الذنوب فيه سهلة قوي وكتير قوي والفتن فيه كتير قوي بالله عليكم اغتنموا الفرصة دي والله انا بقول الكلام ده من كتر الحب والله بقوله من كتر حب وغيرة على كل واحد بيسمعني دلوقتي صوم بجد السنة دي صوم صوم كل جسمك حتى قلبك ده الأحلى والأحلى بقى قلبك صايم يبقى الأول في ناس بطنها صايمة مش عايزينهم دول مش هياخدوا عتق دول الله أعلم وبعدين في ناس جسمها صايم بس في الأحلى والأحلى بقى واحد قلبه صايم قلبه صايم عن إيه؟ عن كل حاجة إلا ربنا مفيش في قلبي إلا ربنا 30 يوم انا ملكك يا رب ال 30 تعرف تجيبها 30 يوم صايم لله تبارك وتعالى بقلبك يعني ايه اذا نطق فعن الله واذا تكلم فلله وان سكت مع فمع الله فهو بالله ولله ومع الله تعرف تجيبها 30 يوم مش معنى كده مش هتروح شغلك بس كل كيانك كل دقه في قلبك كل ذره في كيانك كل همسه كل تفكيره ازاي ارضي ربنا ال 30 يوم دول انا بتاعك يا رب انا ملكك يا رب ال 30 يوم دول شفتوا ثواب رمضان شفتوا انواع الصيام عمالين نلخص اهو فاضل ايه فاضل طب ما تيجي نحط شعار لينا في رمضان مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يبقى طالع امر جهل كده موضوع كبير مع الصحابه يحط لهم شعار يوم مش عارف غزوه احد دينا كدين وكلحم كدين مش عارف شعار ويخليهم يقعدوا يفكروا في الشعار ويقول لهم هنحافظ على الشعار ده طول الشهر تيجوا نحط شعار هقترح عليكم شوية شعارات وكل واحد يختار له واحد ويعلقه في اوضته ويكتبه ويحطه عنده شوفوا مثلا الشعار ده شوفوا شعار سيدنا موسى وعجلت إليك ربي لترضى أنا جاي لك بسرعة عشان ترضى يا رب شوفوا شعار سيدنا إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين لو رحت له هيهديني شوفوا شعار النبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك أنا ملك إيديك أنا جاي لك يا رب والخير كله بيديك والشر ليس إليك تيجي نحط شعار الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم تيجي تحط شعار اسمه لن يسبقني إلى الله أحد تيجي تحط شعار اسمه سأعبدك يا ربي كما لم أعبدك من قبل تيجي نحط شعار اسمه وقف لله تعالى عارفين المساجد اللي في المسجد اللي محطوط عليها شعار وقف لله انا وقف لله تعالى الشهر ده ايه رايكم يا جماعه ما تيجوا نتفق على شعار كلنا ننفذه كل الناس اللي بتتفرج علينا كل الناس اللي بتتفرج علينا وكل الناس اللي سمعانا تيجوا نكتب الشعار ده ونتفق عليه السنه دي ساعبدك يا رب كما لم اعبدك من قبل اكتر سنه هعبدك فيها في حياتي لم اعبدك كما ساعبدك هذا الشهر والحمد لله ان احنا بنقول الشعار ده في اول رمضان ايه رايكم يا جماعه طيب هنعمل ايه بقى في رمضان طب احنا عرفنا ثواب رمضان وهنصوم بجد وهنحط الشعار هنعمل ايه بقى اه تيجوا نتفق على ست حاجات انا ماشي برقم ستة خلي بالكم خدنا ست ثواب لرمضان ودلوقتي ست حاجات تيجوا نعمل جدول بس تيجوا نعمل حاجه جديده حلوه قوي تيجوا نتفق كل الناس اللي بتسمعنا كل الناس اللي بتسمعنا في ال... في الشام في العراق في لبنان في مصر في في المملكه في كل في اليمن في الخليج كل الدنيا نتفق كلنا احنا بيشوفنا كام واحد دلوقتي مليون 3 مليون تيجوا نتفق كلنا على جدول واحد ننفذه ونتحرك كتله واحده نروح لربنا مع بعض نقول له يا رب جايين لك كلنا ننفذ الجدول ده ده في خليكم يا جماعه تخيلوا انا عايزك تتخيل كده ينظر الله سبحانه وتعالى الى عباده فيلاقي 3 مليون بيتحركوا كتلة واحدة عارفين الحج والمغفرة ليه بسبب تجمع المؤمنين تيجوا تيجوا نتجمع كلنا نعمل جدول مع بعض ايه رأيكم بس طب ايه الضامن جدول فيه ايه جدول فيه ست خانات وتحط بالطول ال 30 يوم وكل يوم تحط صح او غلط صح وغلط صح وغلط وتخيل بقى فرحتك وانت جايب خمس ايام صح صح صح كله صح ست حاجات طب الست حاجات دي عبارة عن ايه دي التركيبة النبوية يعني ايه التركيبة النبوية الست حاجات الاساسية اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيركز عليها بيركز عليها جدا في رمضان تيجوا نتفق 3 مليون نعملها مع بعض يا نهار ابيض ون- وكده ونشهد ربنا كلنا يا رب كل الناس اللي بتشوف البرنامج ده هتتحرك مع بعضها تنفذ الحكايه دي مع بعض الله اكبر يا نهار ابيض على الثواب ورضا ربنا وشوف بقى ربنا يماهي بينا الملائكة مش كل واحد لوحده 3 مليون بيتحركوا مع بعضهم بيطيعوني سويا طب ايه الجدول ده نكتب بقى مع بعض ونتفق على الست حاجات الست حاجات واحد الصلوات الخمسة بجماعة رجالة وستات يعني طب والستات ايه ما تصليش لوحدك انت في بيتك انت واللي بتشتغل معاكي انت وبنتك انت ومش عارف مين الرجاله انزلوا صلوا في الجامع خمس صلوات 30 يوم جماعة ها مين يمضي في عتق خلي بالك ويعني خليك جدع بقى يعني عمالين نقول لست حاجات وعتق وجنة وكنوز حسنات اول ما نيجي للجد بقى تقول بس خمس صلوات 30 يوم في جماعة الشهر كله تيجي نجيبها ها عينيك لمعت كده وتقول اه ان شاء الله هجيبها وتحط التحدي وسارعوا ها سأعبدك يا رب كما لم أعبد نجيبها يبقى واحد خمس صلوات 30 يوم طب والستات اللي بيبقى عندهم عذر اثناء الشهر ما انت لو نويتي الحكايه دي وجالك العذر ربنا يسري عليك الاجر والثواب كانك مكمله يا نهار ابيض يعني يعني مكمله معانا كله مكمل ناخد ال 30 يوم كلنا نشتغل عليها خمس صلوات جماعه 30 يوم وادي 3 مليون حسنه بس كده ايه يعني على جنب على طول طيب اثنين صدقه يوميه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا وكان أجود ما يكون في رمضان فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أسبق بالخير من الريح المرسلة عارف الريح لما بتيجي فتاخد كل حاجة أهو النبي عمال يطلع اللي معاه كأنه ريح عمالة تنطر كل حاجة على حواليه شوف العطاء عامل ازاي وهو جوادا أصلا وأجود ما يكون في في رمضان والجود ده أعلى درجات الكرم فتخيل بقى النبي كان بيطلع ازاي حط مبلغ بقى دلوقتي وقسمه على 30 يوم وكل يوم هطلع كذا كل يوم كذا كل يوم كذا كل يوم كذا 30 يوم هطلع المبلغ كله وانظر المبلغ وخليك جدع يعني بلاش البخل يعني وتقول بس كفايه كده يا عم اقبس على نفسك سنه كده وطلع حاجات حلوة كده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون زي الناس اللي طلعت شنطة في رمضان جزاهم الله خيرا وفطروا صائم فيبقى هنعمل ايه واحد صلوات خمسة جماعة 30 يوم اثنين صدقة يومية وقلد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كل يوم يا صلة رحم يا بر والدين شوف لك حل كل يوم واحدة من الاثنين لازم تتعمل يا تروح تبوس اذا ما كنتوش يا شباب بتبوسوا ايديكوا ايدين ابوكوا وامكوا ما تيجوا نعملها في رمضان ونبطل بعد رمضان ده موضوع تاني يعني بس, بس نعملها في رمضان وت- وتعصر على نفسك ليمونه اصل في بعض الناس بتتكسف تبوس ايد ابوها وامها يعني. تعصر على نفسك ليمونه وايه وتنزل وتقوم بايف والله يعني لولا الغربه كان الواحد كل يوم ينزل على ايد ابوه وامه ويبوسها تيجوا نعملها دي كل يوم صلة رحم يا اما بكلم عمتي يا اما فلان اللي مقاطعني وانا مقطعه وع- وواقعين في بعض يا عم انا عايز اخش الجنة ده فيها ده فيها عتق لعل الليلة دي اللي هكلم الراجل ده قريب اللي انا مقطعه لعل الليلة دي هي اللي هتجيب اكتب الليلة دي معتوق من النار اعمل بقى ال- الصعب وانزل بصداقتك كده ودور عليها وحافظ على الصلوات الخ... ها ست حاجات واحد صلوات خمسة اثنين صدقة يومية ثلاثة صلة رحم وبر والدين أربعة دعاء يومي وهنركز على دعوتين ما احنا 3 مليون بقى بنتحرك مع بعض هنركز على دعوتين أساسيتين وادعي بعد كده حط الستة اللي باقيين زي ما انت عايز دعوة بالعتق ودعوة ان النهضة تبقى على ايدينا والتانية مهمة قوي قوي قوي واستطيع ان انا اقول انها المفروض تبقى رقم واحد لان ما عادش في امل غير كده ورمضان السنة دي ممكن يكون نقلة كبيرة في حياتنا ادعي زي ما انت عايز حط خمس ست دعوات ركز عليهم بس هندعي كل يوم ربنا يعتقنا من النار كل يوم وندعي لينا كلنا يا رب اعتقنا والحاجة الثانية ندعي ان نهضة بلادنا على ايدينا كم حاجة كده اربع حاجات خامس حاجة ختمة قرآن بس احنا كل سنة بنختم والسنة اللي فاتت ما شاء الله كانت بتختم خمس وست ختمات ايه الجديد المرة دي السنة دي ختمة قرآن في صلاة تنزل صلاة تراويح بجزء او تصلي تمسك مصحف وتقرا منه طالما مش صلاه مفروضه تمسك المصحف وتختم مع نفسك والستات اللي مش قادره تنزل تراويح بيصلوا بجزء تختم مع نفسها تجيب ختمه قرايه تيجي نجيب السنه دي ختمه قرايه قران في صلاه عايز تختم اكتر من ختمه انت حر بس ختمه صلاه ايه رايك دي خامس حاجه سادس حاجه والاخيره تعمل عمل ايجابي يومي عمل خير يا تاخد بايد واحد تهديه يا تدي واحد شريك يسمعه يا تصلح زرعة بيضة في شارعكم لازم عمل إيجابي كل يوم إيه رأيكم ست حاجات نتعاهد عليها في رمضان ونملى الجدول خلي بالكم أنا لما قلت آخر واحدة عمل إيجابي عشان ناس كتير بتقول لك رمضان يا عم سيبه ينام ده صايم مع ان الانتصارات كلها كانت في رمضان بدر كانت في رمضان وفتح مكة كانت في رمضان وحطين كانت في رمضان والقادسية كانت في رمضان والعاشر من رمضان 6 اكتوبر كان في رمضان يا جماعة ده شهر الشغل والانتاج والعطاء هتقولي طب وازاي اجمع الاثنين التوازن من الصحابة جمعوا ازاي ستة اه كتبنا الجدول طب ايه الضامن ان الجدول ده يتنفذ الستات طبعا اشمعنى الستات لو حطوا في دماغكم الجدول ده هتديه لجوزها وتحطها له في المحفظه وهتعلقه في البيت وهتعلقه في المطبخ وهتعلقه في العماره من تحت والبنات هياخدوه الجامعه ويعلقوه في الجامعه والله ما في ضامن يا جماعه ان الجدول ده يتنفذ غير الستات وهم اللي هينكدوا مش هينكدوا يعني هيزنوا على جوازهم مش هيزنوا هيصروا على زواجهم ان الجدول ده لازم يتعمل مش هننجح في الجدول ده الا بيكوا يا ستات وامهاتنا وربات البيوت ست حاجات الخص ثواب رمضان ستة مغفرة عتق من النار كنوز حسنات إجابة الدعاء ليلة القدر فرحة الله بعباده جدول رمضان ست حاجات صلاة جماعة خمس مرات في اليوم 30 يوم صدقة يومية صلة رحم أو بر والدين يوميا دعاء يومي خمسة فاكرين ختمة قرآن في صلاة ست عمل إيجابي يومي ويا سلام لو هديت واحد وخدت بإيد بني آدم إيه رأيكم خلصنا رمضان عارفين يا جماعة والله والله أنا متفائل السنة دي تفاؤل عجيب أوي أنا عندي أمل إن إن حياتنا بعد رمضان السنة دي هتبقى صفحة جديدة وإن بداية نهضة بلادنا هتبدأ من رمضان السنة دي والله يا جماعة عندي أمل عجيب وعندي طاقة أنا أنا كل يوم قبل ما باجي هنا بروح أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وببقى واقف قدام بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجوايا احساس ان ان هتحصل حاجه عظيمه بعد رمضان ان شاء الله باذن الله انتوا عارفين رمضان ده عامل ازاي يا جماعه يعني ع- علشان ارجوكوا اعبدوا ربنا قوي سنعبد الله كما لم نعبده من قبل عارفين ليه رمضان ده عامل زي ص- موسم الشتاء للارض ايه ده ايه العلاقه موسم الشتاء بيجي بخيره بمطره يمد الارض بكل احتياجاتها يقوم الزرع وتشرب الكائنات والارض ذكيه بتدخر الخير عشان تكمل بقيه السنه كلها يجي رمضان فيمد الامه بكل احتياجتها من طاقه روحيه ونفسيه واخلاق عاليه فلا يفسق ولا يسقط اخلاق عظيمه ودعوه وطاقه واراده بس يا يا ترى الامه هتدخر الطاقه دي لبقيه السنه ده الامل السنه دي هناخد طاقة غير عادية أرجوكم نحافظ عليها بعد رمضان رمضان زي موسم الشتاء رمضان زي المد والجزر بتاع القمر يجي رمضان فيحصل جزر للشهوات ويحصل ند للطاعة يجي رمضان يحصل جزر للبخل ويحصل ند للكرم يجي رمضان يحصل جزر لل... لل... يعني للكسل ويحصل ند للطاقة وللعطاء وللبذل أملنا كبير قوي قوي قوي أنا في حديث بحبه قوي للنبي بيقول فيه أيها الناس أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء وينظر فيه إلى تنافسكم في الخير فيباهي بكم الملائكة فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن المحروم من حرم رحمة الله في رمضان خلصنا رمضان تعالوا ننقل ننقل على ايه السيرة النبوية احنا قلنا لكم الحلقة النهاردة نصفين واتفقنا على الجدول وقلنا ثواب رمضان وكل يوم بقى هنفكر بالجدول والستات هيشتغلوا معانا ان شاء الله و... والطاقة بقى الإيمانية تنطلق والنهضة تيجي بإذن الله بعد هذه الطاقة الإيمانية والروحية طيب هنعمل ايه بقى احنا 30 يوم السنة دي السيرة النبوية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام خليني اقول لكم الاول حاجة احنا هنمشي قصة حياة النبي من المولد الى الوفاة صلى الله عليه وسلم هنعيش 30 يوم على الهواء مباشرة زي ما انتم شايفيننا كده في ظهرنا المسجد النبوي عارفين بيننا وبين بيت النبي قد ايه 300 متر عارفين بيننا وبين المكان اللي صنع حضارة وصنع تاريخ وصنع نهضة بيننا وبين روضة النبي 300 متر ياه ورايا على طول المسجد النبوي انتوا شايفينه في الصورة واحنا كنا مصرين نصل- نصور هنا عشان يكون الاحساس عميق احنا ليه بنعمل من هنا احنا ليه هنصور من هنا عشان نوصل للناس يا جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نعيش نعيش نعيش ونقرب ونحب ونحب ونحب ونحبه ونقلده ونتعلم منه ونتعلم دروسه عشان كده كده صورنا هنا ومين عارف يا جماعة مش يمكن الحتة اللي انا قاعد فيها دلوقتي دلوقتي كان مشي فيها النبي ما انا بيني وبينهم 300 متر مش يمكن الحتة اللي انا اللي انا قاعد فيها دي خطف فيها النبي مش يمكن الحتة اللي انا فيها دي فيها دماء وجراح الصحابة مش يمكن الحتة اللي احنا قاعدين فيها انا والناس اللي بتصور معايا شهدت بذل وعطاء وتضحية فجينا احنا ولولا بذلهم ولولا اللي اتبذل في الحتة دي ما كناش هنطلع احنا عشان كده صورنا هنا سميناه ايه سميناه على خطى الحبيب والله يا جماعة انا وانا بحضر السيرة وفرحان قوي ان انا بحضرها من هنا بروح اقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم قدام بيت النبي احس ان انا صغير قوي قوي قوي احس ان انا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا واقف قدام بيته وهحكي عنه للناس وهنكلم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و- و- و- والواحد بيبقى بقى بيدعي و- وعمال يقول يا رب المسؤولية يا- يعني على خطى الحبيب الحبيب والثلاثة مليون اللي بيشوفونا ولا الخمسة مليون ولا ايا كان العدد ان شاء الله واحد بس يا رب يحب الحبيب قوي انا بقول الكلام ده وانا منفعل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشوقا وفي نفس الوقت احساسا قد ايه انت غيرت الكون يا رسول الله ولذلك يا جماعة السيرة النبوية السنة دي سميناها على خطى الحبيب الحبيب عشان هنحبه طب وعلى خطى عشان الدروس كتيرة قوي قوي دروس في الامل وعدم اليأس ودي من اهم الدروس عشان كده ابتديت بيها المكان ده يشهد ان الامل كبير مهما كانت الدنيا مظلمه دروس في الاخلاق العظيمه كت- ناس كتير قوي بتقعد تقول لي احنا عايزينك تكلمنا في الاخلاق هو بقى و- واهم حاجه مطلعها الاخلاق ده هو كل سيره النبي كلام في الاخلاق وفي درس تاني مهم قوي ان الحق غالي قوي قوي قوي قوي وانك تدافع عن الحق بكل ما تملك درس هنتعلمه هنا وهناخده هنا دروس في التضحيه دروس بالبذل دروس في العطاء دروس في التخطيط دروس في فن الإرا- الاداره ازاي تدير كل ده هنتعلمه من رسول الله دروس في فن التعامل مع الزوجات دروس في الحياه العائليه المستقره دروس دروس دروس دروس دروس في النهضه ازاي تعمل نهضه ازاي تخطط لنهضه كل الدروس دي كل الدروس دي هناخدها من سيره النبي صلى الله عليه وسلم طب ازاي يعني انت عايز تقول لي كل الحاجات دي موجوده اصل خليني اقول لكم حاجه جميله قوي يا جماعه احنا ليه هندرس سيره النبي اصلا وهي ده اللي انا ح- هختم بيها النهارده عارفين ليه هندرس سيره النبي عشان ثلاث حاجات الحاجه الاولى ان انجح تجربه نهضه في تاريخ البشريه هي تجربه النبي صلى الله عليه وسلم انا انا مش بقول الكلام ده عشان انا مسلم انا مش بقول الكلام ده علشان انا هنا بصور من هنا انا بقول الكلام ده عشان دي الحقيقه مولود يتيم يولد في صحراء مكة مقطوع من ال... من من فوق يعني ايه مقطوع من فوق لا اب ولا ام ومقطوع من تحت مفيش اولاد ذكور ومقطوع من الوسط مفيش اخوه واخوات وحده امي لا يقرا ولا يكتب ياتي على امه ليس عندها اي مقوم من مقومات النهضه مفيش قبائل متصارعه صغيره يحولها في فتره محدوده 20 سنه لاعظم امه في تاريخ البشريه ازاي ازاي عملت ايه يا رسول الله ده اللي هناخده 30 يوم عملت ايه يا رسول الله هندخل بالتفصيل مش هنقول كلام مجرد نحلل إيه- ازاي ده تم أمة كان ترتيبها لو بميزان الأمم المتحدة دلوقتي رقم 130 ولا 140 على ترتيب الدول العالمية في القيمة تتحول في 20 سنة إلى رقم واحد على العالم ومش لمدة سنة ولا اتنين لمدة كام؟ لمدة 1000 سنة ازاي؟ أمة كانت بترعى الغنم يحولها في 20 سنة لأمة بترعى الأمم أمة ما عندهاش زعيم يقود بسبب انها قبائل متصارعة او بسبب ان الزعماء اللي فيها ضعفاء الى زعيم يقود العالم وتتفق عليه البشرية ان هو اعظم ايه ده ايه ده هل في تجربة نجاح في الماضي والحاضر عملها ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بالتخطيط والايمان والثقة بالله والتضحية والعرق وال... شفتوا بقول لك انجح تجربة في تاريخ البشرية وخليني اقول لكم بصراحة ان التاريخ قبل محمد صلى الله عليه وسلم شيء والتاريخ بعد محمد صلى الله عليه وسلم شيء كأن التاريخ كتب من جديد واللي يدرس الد- التاريخ وما يدرسش محمد صلى الله عليه وسلم وما فعله في البشرية كأنه ما درسش التاريخ العالم العربي اتغير شكله مصر والشام والعراق والمغرب الأندلس اتغير شكلها أذربيجان والجمهوريات السوفيتية اتغير شول- شكلها قوى عظمى سقطت الفرس والروم أوروبا اتعلمت العلم لما المسلمين ونهضة أوروبا بسبب المسلمين اكتشاف رأس الرجاء الصالح واكتشاف أمريكا له من تأثير محمد صلى الله عليه وسلم الحرية في أوروبا مين اللي جه بقيم جديدة اسمها الحق والحرية والعدل والمساواة حق المرأة وحق العبيد وحق الأطفال مساجد مالية العالم كله شوفوا أثر محمد صلى الله عليه وسلم مساجد مالية العالم أذان من شرق الأرض لغ- لغربها حج بالملايين كل سنة ناس بتصوم كل سنة في نفس اللحظة كأنهم أسرة واحدة صغيرة دي الأسر ما بتعرفش تتلم مع بعض على الفطار يا جماعة يقوم هو من أثره يجمع أمة بالملايين يفطروا في دقيقة واحدة وإمتى آلاف السنين أثره ممتد انتوا مش واخدين بالكم من العظماء دايما أثارهم بتبقى محدودة واخدين بالكم الاسكندر الاكبر واخدين بالكم نابليون واخدين بالكم فولتير شكسبير الناس دي ارسطو افلاطون الناس دي بعد ما ماتت اثرها بينتهي بقد ايه 20 30 سنه لكن مين اللي فضلت اثره وتعليمه قائمة آلاف السنين محمد صلى الله عليه وسلم مفيش وقت عارفين احنا بنتكلم فين يا جماعة عارفين احنا بنتكلم عن مين مش بقول لك انجح تجربة نهضة في التاريخ واستكملت كل شروط النهضة العلم موجود فيها التخطيط موجود فيها السياسة موجودة فيها السلام موجود فيها القوة العسكرية موجودة فيها الموازنة بين الحق والعدل موجودة فيها الموازنة بين المادة والروح أوروبا عاملة نهضة عظيمة بس مادية مفتقدة الروح هو الوحيد اللي جمع بين حضارة ونهضة فيها مادة وروح ايه ده عرفتوا ليه بقول لكم احنا بندرس السيرة لان الدروس رهيبة عايز تعمل نهضة نفسي نفسي اعمل نهضة ادرس التجربة دي دي انجح تجربة في التاريخ لا اللي في اللي قبلها ولا اللي بعدها لا الفرعونية نجحت ولا الرومانية ولا ال- الأوروبية الحديثة ناجحة زي تجربة محمد صلى الله عليه وسلم طب عايز تدرسها كمان ليه هندرسها ليه يبقى أنجح تجربة في التاريخ وهندرس سيرة النبي عشان حاجة تانية عايز تتخذ قدوة في حياتك مش هتلاقي قدوة في حياتك أشمل وأتم وأعم منه صلى الله عليه وسلم ليه؟ أصل هو ربنا جمع له في ال 23 سنة اللي هو بعث فيهم كل اللي يحتاجه بني آدم بيوم القيامة أفندم والله العظيم مش بقول كده ده الحقيقة كل اللي يحتاجه بني آدم ليوم القيامة هتلاقيه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع انك تقتني بيه في كل حاجة لأن كل حاجة موجودة في حياته ومفيش حد تاني في تاريخ البشرية ربنا جمع له في حياته كل ما يحتاجه بني آدم إلا هو إزاي يعني أديك مثل سيدنا عيسى نبي عظيم كلنا بنحبه تستطيع أن تقتدي بيه إزاي أستطيع أن أقتدي بسيدنا عيسى كفقير زاهد ك... آه، كمحكوم صابر كشاب أعزب تقي لله ورع لله مش كده لكن هل تستطيع أن تقتدي بسيدنا عيسى كجد هل تستطيع أن تقتدي بسيدنا عيسى كأب كزوج لا ليه لأنه ما اتجوزش أصلا هل تستطيع أن تقتدي بسيدنا عيسى كحاكم ما حصلش ما حكمش المنطقة دي ما حصلتش سيدنا سليمان تستطيع أن تقتدي بسيدنا سليمان كحاكم عادل كغني شاكر لكن هل تستطيع أن تقتدي بسيدنا سليمان كمحكوم ضعيف ك- كفقير آه، مضطهد ما حصلش هو طول عمره حاكم عادل غني عمره ما كان فقير فالمنطقة دي مش موجودة لكن مين الوحيد في تاريخ البشرية اللي عاش كل الأشكال عاش غني وفقير عاش قوي وضعيف عاش حاكم ومحكوم عاش معاهد ومسالم عاش محارب عاش م... م- معاهد عاش مسالم عاش بيتعامل مع كل أطياف المجتمع بيتعامل مع اليهود بيتعامل مع المسيحيين بيتعامل مع العرب وبيتعامل مع العجم بيتعامل مع قبائل متصارعة اسمهم أوس وخزرج وبيتعامل مع قوى عظمى اسمها فرس وروم بيتعامل مع كل مع الغني والفقير بيتعامل مع الحضر والبدو ايه ده ايه الطريقة التجربة دي كل حاجة تستطيع ان كنت غنيا تستطيع ان تقتدي بيه وهو جياله اموال بين بلدين غنم بين جبلين يفرقهم لله في سبيل الله وان كنت فقير تستطيع ان تقتدي بيه وهو رابط حجر على بطنه من شدة الجوع ان كنت فاتح عظيم تستطيع ان تقتدي بيه يوم ما دخل مكة فاتحا متواضعا موطي على الناقة بتاعته وان كنت فقير وان كنت مهزوما او مغلوبا تستطيع ان تقتدي بيه يوم احد يوم ما اصحابه كانوا متخانين في الجراح او قتله ان كنت ايه ده ان كنت زوجا تستطيع ان تقتدي بيه هو الوحيد اللي عاش غني وفقير قوي وضعيف عاش رابط على بطنه حجر وعاش عنده زي ما بقول لك غنم بين جبلين عاش متجوز امرأة واحدة وعاش متجوز اكتر من امرأة عاش عنده اولاد وعاش بيموت له اولاد عاش اعزب وعاش متزوج ايه ده ايه يا رسول الله ده كل حاجة موجودة كل حاجة موجودة تستطيع أن تقتدي بيه في كل حاجة في حياتك في أي حالة تصحى عليها بالليل بالنهار في سفر في حضر هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم له موقف يا حبيبي يا رسول الله شايف النبي صلى الله عليه وسلم وشايف وشايف التجربة عظيمة قد إيه وشايف كل حاجة موجودة إن كنت معلما تستطيع أن تقتدي بيه وهو قاعد في المسجد النبوي يعلم أصحابه وإن كنت متعلما تستطيع أن تقتدي بيه وهو بيتلقى الوحي من جبريل عليه السلام إن كنت قاضيا تستطيع أن تقتدي بيه صلى الله عليه وسلم وهو بيعلمهم إزاي يوم بناء الكعبة لما اختلفوا إن كنت ملكا تستطيع أن تقتدي بيه وهو بيملك أمر العرب وإن كنت ضعيفا تستطيع أن تقتدي بيه وهو محاصر في شعب بني طالب كل حاجة موجودة يا رسول الله كل حاجة موجودة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ثالث حاجة ليه بنحكي شركة شفت الدروس هتبقى كتيرة ازاي عشان كده انا عايز اعمل نهضة ومش هنعرف نعمل نهضة الا لما نسمع النموذج ده عشان كده هناخد 30 يوم سيرة النبي ودي مقدمة بقول لكم فيها ليه هناخد السيرة عشان ثلاث حاجات واحد اعظم تجربة نهضة اعظم انجح تجربة نهضة في التاريخ اثنين مفيش حد تستطيع ان تقتدي بيه في كل صغير وكبير قده ثلاثة الجميلة قوي ان هو اعظم شخصية جت في التاريخ خلي بالكم يا جماعة كل واحد من مشاهير العالم وعظماء العالم تميز في لون واحد من ألوان الايه العظمة في ميدان واحد شكسبير في ميدان الكتابة نابليون في القوة العسكرية مش كده م- لكن بقية الميادين ملوش فيها واخد بالك آه، مش عارف آه، غاندي في مجال السياسة فولتير في مكان الفكر لكن الوحيد اللي جمع كل أشكال العظمة هو مين هو محمد صلى الله عليه وسلم كان عظيم وهو مسالم وهو محارب عظيم في السلم والحرب عظيم كأب عظيم كزوج عظيم كإنسان عظيم في أخلاقه عظيم في كل ميدان العظمة هتلاقي محمد صلى الله عليه وسلم انظر لعظمته في أخلاقه بص معايا كده انظر لعظمة محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقه صلى الله عليه وسلم يقول لك ما غضب رسول الله قط ما غضب لنفسه قط ما انتقم رسول الله لنفسه قط ما ضرب رسول الله امرأة قط ما أخلف رسول الله وعدا قط ما غدر رسول الله قط ما كذب رسول الله قط ما فيش جاءه يوما عبد الله بن أبي الصرح يعلن إسلامه وهو يبطن الغدر فقبل منه النبي وبعد ما خرج قال للصحابة لماذا تركتموه يدخل علي فقالوا لو أومأت لنا يا رسول الله لو غمستنا بعينك فقال ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين أنا لا يمكن لنبي أن هو يغمس بعينه على حد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأخلاقه عظيم قبل البعث الصادق الأمين وبعد البعثة كان خلقه القرآن عظيم في سياسته يوم الخندق رؤيته السياسية عظيم في رؤيته السياسية يوم غزوة الخندق يبص ويقول اليوم نغزوهم ولا يغزوننا برؤيته الواسعة عظيم في روحانياته تلاقيه راكع بيقول لربنا خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ويبكي ويبكي ويبكي والسيدة عائشة تقول له يعني يا رسول الله هون عليك يقول أفلا أكون عبدا شكورا عظيم فعفو عن أعدائه يوم فتح مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء عظيم في زهده لما يقول مالي وللدنيا وما للدنيا ومالي إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل مشى في يوم شديد الحر فاستظل بشجرة ثم راح وتركها أنا مالي ومال الدنيا عظيم في شجاعته عظيم مع الشباب يجمع الشباب ويقول لهم ارموا فإن أباكم كان راميا ويقسم الشباب فرقتين شوفوا بيستغل طاقتهم ازاي فرقة بتضرب ويقول وانا مع فلان وفلان وفلان وياخد فرقة تانية مين يضرب ومين يحمي نفسه بالدرع فالشباب اللي في الفرقة الثانية ما يرضوش يضربوا فيقولوا لهم ما بتضرب ما لكم لا ترمون فقالوا ما كان لنا أن نرمي وأنت معهم فقال ارموا وأنا معكم جميعا وأخذهم في صدره وحضنهم عظيم صلى الله عليه وسلم حتى في عيون أعدائه قعد عندهم 40 سنة في مكة و13 سنة بعد البعثة ما عرفوش يطلعوا فيه عيب واحد ما عرفوش يقولوا عليه كلمة في أخلاقه ولا في قدراته عرفتوا ليه هندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حبيتوه يا جماعة حاسين احنا بنتكلم مع مين حاسس ان حبه مالي قلبك عرفتوا هنعمل ايه بقى ال 30 يوم الجايين النهارده بس كانت مقدمه ال 30 يوم هنعيش مع رسول الله صاحب هذا المكان واحنا بينا وبينه 300 متر نحكي عنه كل يوم بكره هنتكلم العالم يوم مولده كان عامل ازاي وهو صلى الله عليه وسلم عمل ايه اتولد ازاي ويوم ما اتولد ليه مات ابوه وامه وليه مات وليه مات جده وايه اثرها عليه واتربى وليه اتنقل في تربيته من بيت لبيت ما قعدش في بيت واحد على طول كل الكلام ده بقى الحلقه الجايه زي ما بيقولوا لكن ده كان النهارده قد ايه انت عظيم يا رسول الله هندرس سيرتك عشان ثلاث حاجات اعظم وانجح تجربه في التاريخ اتنين محدش يقتدى بيه زي محمد صلى الله عليه وسلم اعظم شخصيه كل جوانب العظمه موجوده فيها احنا عايزين نعمل النهضة لازم نبص على على النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم دروس عظيمة منه صلى الله عليه وسلم ما تنسوش الجدول يا ستات ما تنسوش ثواب رمضان يا رجالة اتفقنا هنكمل بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد تعالوا ندعي بسرعة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب يا رب تقبل منا هذا العام أعنا يا رب هذا العام يا رب يا رب بلغنا ليلة القدر اعتقنا الليلة من أول ليلة أسعدنا بأن تعتقنا من أول ليلة يا رب ارضى عنا من أول ليلة ارضى عنا يا رب أعنا على طاعتك أعنا على طاعتك أعنا هذا الشهر يا رب أعنا يا رب أعنا قونا ارضى عنا اغفر لنا أبكنا من خشيتك أذقنا حلاوة الإيمان يا ذا الجلال والإكرام اجعل نهضة بلادنا تتم بهذا الشهر العظيم يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل رمضان طاقة لنا تجعل نهضة بلادنا تكون قريبا يا أكرم الأكرمين يا رب يا رب يا رب لا تختم أول ليلة من رمضان إلا وقد أسعدتنا اللهم أرنا في أول ليلة من رمضان آية في رضاك عنا يا رب أرنا الليلة آية أنك راض عنا أسعدنا الليلة أبكنا من خشيتك الليلة فرح بنا رسولك يوم نلقاه اجعلنا على خطى الحبيب اجعله يأخذنا يوم القيامة في أحضانه فرحا مسرورا يسقنا من يده شربة هنيئة يا رب يا رب نسألك عز الدنيا الدنيا والآخرة نسألك رحمة الدنيا والآخرة نسألك سعادة الدنيا والآخرة نسألك فرحة النبي بنا ونسألك يا رب أن نكون يا رب يا رب كل من يسمعنا الآن يا رب كل من يسمعنا الآن يكون رفيق النبي في الجنة يا رب يا رب يا رب استجب يا رب استجب لك الحمد أن هديتنا لهذه الدعوة في أول يوم اجعل كل من يسمع ويشاهد الآن رفيق النبي في جنة الفردوس يا رب العالمين آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نشكركم ونشوفكم بكرة اعملوا الجدول ونبدأ نشتغل في رمضان بقوة وبكرة نبدأ مع مولد النبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على خطى الحبيب